بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد موضوع بعنوان الحياه والموت في سفر ايوب بصراحه ترددت اقول لكم الموضوع ده لا تفت- تخافوا يعني انما الموضوع ده جميل جدا لانه لما نقرب من ربنا نكتشف ان الموت احلى عطايا الله أبونا تدرس لما عمل كتاب عن الموت سماه عطية الموت وقال لنا أنه لما دخلوا المطبعة قالوا له مش لاقي غير الاسم ده يعني قول أي اسم تاني لكن عطية الموت يعني مصيبة الموت بلوة الموت كارثة الموت أي حاجة لكن إيه ده يعني إنما قال لهم لما تقروا جوه تعرفوا فعلا كده اللي يفهم ربنا يعرف انه من اجمل هدايا للانسان اللحظه اللي ياخده فيها عنده وال- وحبايب ربنا واولاد ربنا بالنسبه لهم الحياه والموت صفحتين في كتاب كله حب الحياه حب والموت حب دي هديه من ربنا ودي هديه من ربنا زي ما قالها بولس الرسول لي الحياه المسيح والموت هو ربح ان عشنا ان متنا فللرب نحي إن عشنا للرب نعيش إن متنا للرب نموت إن عشنا إن متنا كله محصل بعضه إنما إحنا بتوع ربنا في كل حال الحقيقة جمال سفر أيوب إنه وصف الموت بأوصاف أعتقد لو دخلت قلبنا هنعيش في سلام لأن عاوز أقول لكم من أكتر الحاجات اللي مخليها البشر قلقانين وخايفين هاجس الموت فكرة ال- غموض الموت سيرة الموت حتى لو مش بتعدي على دماغنا بس في حاجة جوه اتزرعت فينا واحنا أطفال بسبب العالم اللي بيفكر غلط حوالينا دي حاجة وحشة قوي حاجة تخوف فبقينا نتفاداها ما نفكرش فيها ما نجيبش سيرتها نتحاشاها و... إنما الحقيقة ولاد ربنا بالنسبة لهم زي ما المسيح دخل كده قال لهم دي نايمه مالكم عاملين كده ليه؟ ضحكوا عليه هو بيتكلم في وادي والدنيا كلها في وادي تاني. فسفر ايوب ادى الموت اشكال واوصاف جميله قوي تساعدنا على ان الواحد يعيش حياته بدون خوف ويبقى في كل الاحوال مسلم حياته لربنا. نمشي برضه في اصحاح طويل الاول نذاكره ايوب سبعه وبعدين ندخل منه على قضيه الموت. أيوب سبعة بيقول إيه؟ أيوب بيشكي بقى تعبان وبيشكي فبيقول أليس جهاد للإنسان على الأرض؟ وكأيام الأجير أيامه يعني إيه؟ يعني يومين الدنيا دول زي يومين الأجير ده لسه هندخل فيها التشبيه ده بس عارفين الأجير الفاعل تيجي الصبح تأجره بالأجرة بياخدوا يومية الفعلة دول فهو عليهم فيبتدي الشغل مثلا ستة سبعة الصبح معاه لغاية لسه ستة بالليل فيفضل بقى يشتغل ويعرق وما يريحش وكيوم الأجير أيامه يعني إيه يعني بيبقى مستني آخر اليوم مستنيها واخدين بالكم المعنى فاحنا عايشين لسه في نص في نص يوم الأجير بس كيوم الأجير حلاوتها لما تقرب من الآخر كما يتشوق العبد الى الظل هنا في تشبيهات كتير هناخدها بالراحه بس انا بقولها بسرعه في الاول ما يكون واحد بيشتغل لما كنت مثلا في الكويت ولا في دبي لاحظت العمال بيشتغلوا في جو حراره خمسين مثلا صعب عليا جدا يعني الواحد ما يقدرش يطلع بره العربيه دقيقتين والاقي واحد متشعلق على سقاله ومهما حاطط ورابط راسه ده جو ده صهد فظيع جدا ده بقى بالنسبه له احلى هديه ايه دقيقة في الضلة يعني ياه مع كوباية مية ساقعة بالنسبة له دي دي تشبيهات الموت خلي بالكم فاهمين الضلة الضلة الواحد محروق في الشمس فيقول ايه كما يتشوق العبد إلى الظل وكما يترجى الأجير أجرته هكذا تعين لي أشهر سوء يعني ربنا عين لي قال لي ايه تاخد لك كام شهر سوء الأول قبل ما تدخل الضلة قبل ما تيجي الراحة قبل ما تاخد أجرتك وليالي شقاء قسمت لي قسمت لي يا رب ليالي شقاء وأيام سوء بس أنا مستني أجرة الأجير مستني الضلة بتاعت العبد اللي منقوع في الشمس إذا اضطجعت شوفوا بقى أيوب لما يشكي يا عيني فعلا تحسه بالغل أقول متى أقوم يعني لما يجي أدخل بالليل أنام الناس كلها تنام تنعس تشخر أنا بقول إمتى الليلة تفوت الليل يا طول لما بينامش بالليل من الهرش وال- والوجع وأشبع قلقا حتى الصبح يعني اليوم طويل علي استنى الليل يجي الليل استنى النهار مفيش حاجة مريحاني لا ليل مريح ولا نهار لبس لحم الدود مع مضر التراب كان يعني يعمل ايه ياخد من التراب ويدعك جسمه عشان يبرد الهرش والوجع فبقى ايه الدود بيمشي في القروح بتاعته مع شوية تراب بقت الحكاية كده ايه صعبة قوي جلدي كرشة وساخة ساخة يعني تمزق بقى متقطع وبيهرشني فظيع ايامي اسرع من الوشيعه دي برضه هناخدها بالتفصيل الوشيعه دي ال- ال- إيه؟ ال- ال- زي مكنه الخياطه حاجه كده ايه تفضل تش- تشت- آه، تشتغل تشتغل كده بسرعه وتنتهي بغير رجاء اذكر ان حياتي انما هي ريح يعني يا رب انا شويه ريح في الاخر هيعدوا خلاص عيني لا تعود ترى خيرا ما بقتش بشوف حاجة حلوة هو هنا كان بيتمنى الموت على فكرة ضمن طلباته كتير قوي قال له يا رب ما ترحمني وتاخدني كتير ما قال له المعنى ده لا تراني عين ناظري ما حدش طايق يبص عليا منظره بقى صعب لدرجة الناس بتتأذى من المنظر عيناك عليا إنما أنت باصص عليا ولست انا انا ما عدتش انا انا مش ايوب بتاع زمان الراجل المحترم اللي لابس شيك اللي كلمته ماشيه انا بقيت حته يعني انسان مهلهل السحاب يضمحل ويزول هكذا الذي ينزل الى الهاويه لا يصعد وطبعا كل تفكيره في النهايه في الوقت ده كان لا يصعد خلي بالكم انما بعد كده في صعود يعني ايه بعد ما جه المسيح خدهم كلهم وطلع بيهم ومنهم ايوب طبعا لا يرجع بعد إلى بيته المعاني بقى بتاعت ال- الوداع يعني ده بيبقى اللحظة اللي بيستناها واحد زي كده خلاص مش هيروح بيته تاني لا ليل ولا نهار لا وجع ولا هرش لا ألم ولا تراب ولا دود خلاص أجازة ولا يع- يعرفه مكانه بعد ما حدش عارف بقى روحه مشيت راحت فين أنا أيضا أيضا لا أمنع فمي أتكلم بضيق روحي مش قادر أسكت يعني حاولت اسكت وبعدين مش قادر اسكت لازم اشكي طب هعمل ايه اشكو بمراره نفسي ابحر انا ام تنين حتى جعلت علي حارسا انت يا رب شايفني ايه بحر ورا بعض ورا بعض ما فيهاش اخر الحكايه ولا انا تنين حاطط لي حرس وسجني في سجن و- وبتعذبني ان قلت فراشي يعزيني في ناس كلنا يعني لما تبقى تعبان قوي بتبقى ايه سريرك وحشك يعني عاوز تترمي كده و- وتفرد ظهرك مثلا فهو قال لا ده عند الناس العادية أنا ما عنديش الكلام ده لو قلت فراشي يعزيني مضجعي ينزع كربتي أقول كده في بالي تريعني بالأحلام يعني لو قلت افرد جسمي واريح شويه يمكن اغفل يعني الاقي أح- كوابيس كمان ما هي ما جميعه وترهبني برؤى من كتر الوجع كمان الكوابيس فاختارت نفسي الخنق الاختناق الموت يعني انت لو خيرتني اقول لك امشي كفايه كده الموت على عظامي هذه قد ذبت انا دبت يا رب تعبت قوي لا إلى الأبد أحيا يعني ما تسيبنيش أعيش كده على طول ما تطولش عليا الحكاية كف عني لأن أيامي نفخة يعني أنا في الآخر نفخة يا رب هت- هتمشي ما هو الإنسان حتى تعتبر وحتى تضع عليه قلبك يعني أنت مركز معايا زيادة ليه طبعا هو يعرف هو مركز معاه حب بس هو شايفها دلوقتي مستقصده فقال له انا اطلع مين انا حته بني ادم في الاخر ما ت- ما تستقصدنيش يعني انا مش قدك وتتعهد كل صباح تتعهد هنا مش بالرحمه هو شايفها تتعهد بالوجع يعني ايه مرقد له طب بكره بقى ايه نشويك على انهي نار بقى يعني هو شايفها كده انه كل يوم بوجع جديد وكل لحظه تمتحنه حتى متى لا تلتفت عني شوفوا احنا بنقول له التفت الي ايوب بيقول له ايه التفت عني شويه يعني بص على حد تاني شويه شوف اي حد جربه شويه اديني اجازه شويه ولا ترخيني يعني فكها سنه ريثما ابلع ريقي عاوز ابلع ريقي بس تعبيراته جميله قوي تورينا قد ايه العذاب عذاب أأخطأت ماذا أفعل لك يا رقيب الناس هتقول لي غلطان أقول لك إيه لو راقبت الناس كلها مش هتلاقي حد سليم ولو حاطط عينيك عليا وبتعد لي هروح منك فين أخطأت أيوة أخطأت بس هعمل لك إيه يا رقيب الناس إن كنت تراقب الناس من لا يخطئ أمامك إن كنت للآثام راصدا من يثبت فإذا كنت هتقول لي أخطأت أقول لك طيب وافرد هعمل إيه طيب أخطأت ماذا أفعل لك في إيدي إيه طيب دلوقتي لماذا جعلتني عاصورا لنفسك بيقولوا ده بئر كده أو حفرة زي فخ كده للحيوانات أو المجال اللي يضرب عليه السهام حتى أكون على نفسي حملا يعني أنا بقيت حمل على نفسي أنا مش طايق نفسي لماذا لا تغفر ذنبي ولا تزيل اسمي لأني الآن أضطجع في التراب يعني أحلى خبر بالنسبة لي أحط راسي بقى في التراب ريحني بقى واديني شهوة قلبي دي تطلبني فلا أكون تقول هاتهولي بقى النهاردة إيه هنعمل في إيه يقولوا لك لا خلاص ماشي بقى خلصت فهو بيتكلم عن شهوة الموت طبعا هو هنا بيشتهيها من كتر الألم في العهد الجديد إيه الفرق بقت شهوة من كتر الرجاء يبقى في واحد يشتهي الموت من من كتر الالم ودي ما نقدرش نقول له عيب لا وماله ما هي الموت راحه انما في شهوه ارقى دخلت علينا بعد موت المسيح هي شهوه الرجاء زي ما هنشوف دلوقتي تعالوا نمشي بقى مع التشبيهات كده لان صدقوني لو ملت قلبنا وعقلنا كلمه ربنا قادره تزيح مننا مخاوف وتعزينا في كل ضيقاتنا أول تشبيه قالوا كأيام الأجير كأيام الأجير ليها تشبيهين الوقت بتاع الأجير اللي بيشتغلوا عشان يقبض الأجرة ولما يكون أجير في مأمورية في ناس تشتغل في الصحراء بالشهر شهرين وبعدين يروح بلده يقعد له أسبوعين أجازة مثلا لما تعيشوا مع الناس اللي زي كده العمال تلاقي وهو رايح الشغل أول يوم نفسيته تعبانه ليه لسه معاه شهرين لغايه ما يروح تاني كل لما تعدي الايام كل لما ايه نفسيته تتحسن ليه قربنا نخلص فبعد فوات نص المده تلاقي عاده المود احسن نفسيته احسن على اخر اسبوع بالرغم انه بيتعب نفس التعب انما تلاقوا بقى ايه المزاج رايق قوي ومتخيل كل مخه هروح خلاص هروح فهنا كايام الاجير دي معناها ايه انت هنا اجير ده زمن التعب زمن الشغل زمن الجهاد زمن العرق زمن الغربة انت اجير انما في زمن للراحة والراحة مفرحة فكل ما حسيت انها قربت المفروض تبقى مبسوطة اكتر كأيام الأجير يقول أليس جهاد للإنسان على الأرض وكأيام الأجير أيامه يبقى معنى حلو عشان كده الناس لما تكون في روحانية ويشيخوا تلاقي نفسيتهم أحسن من الأول الإنسان الروحاني لما يكبر في السن مش يتحسر بقى البني آدم العادي لما يلاقي شعره بيشيب والعمر والمفاصل ومش عارف النظر والإيه تلاقيه نفسيته اتخذت كده واكتئب ده لأنه ما عاوز يشتغل أجير على طول إنما الشخص الروحاني كل علامات الشيخوخة مفرحة بالنسبة له ليه قربنا فبالنسبة له كأيام الأجير أيام ربنا يعدي المحاضرة دي على خير بقى أبص لكم كده لقيت شكو مش قوي كما يتشوق العبد إلى الظل كما يترجى الأجير أجرته هكذا تعين لي أشهر سوء وليالي شقاء قسمت لي يعني أنت عينت لي قلت لي ليك فترة تعب قد كده محددها ربنا من قبل ما تتولد عارف لك محدد لك ايام شقاء واسابيع وشهور تعب مقسومه مش مقسومة يعني ربنا عارف أول بداية حياتك وآخر عمرك كل حاجة متحددة اشتغل بذمة عشان تاخد أجازة سعيدة بعد كده ده يفكرنا على فكرة بمثل الفعلة نفس المعنى قاله المسيح له المجد في متى عشرين لما طلع في أول النهار وأجر شوية فعلة وبعدين الساعة تسعة والساعة تلاتة والساعة بعدين جه على الساعة خمسة فاضل ساعة على النهار قاعدين ليه يا جماعة قال ما حدش شغلنا طب روحوا وبعدين خلص النهار الساعة ستة تعالوا نديكم أجركم طبعا مرصوصين بقى فرحانين جدا هياخدوا أجر بالذات اللي اشتغلوا على ساعة دول ما كانوش متوقعين قال لهم خدوا يلا الدينار وامشوا دينار كامل يومية كاملة قال لهم ما انتم ما حدش شغلكم جالكم نصيبكم على الآخر خدوا يلا فالتانيين اتغاظوا قالوا له طب ما احنا اشتغلنا 12 ساعة قال لهم فرصتكم تشتغلوا من الأول ولا عينك شريرة لأني أنا صالح أنا عاوز أدي أخوك زيك أنت زعلان ليه في واحد عرف ربنا بعد المعاش يقوم شاب صغير يقول الله وده يعني هيتساوى بيا اللي بصوم بقالي من سن عشر سنين بصوم الراجل ابتدى يصوم وهو 65 انت ندمان على الصوم هي دي حاجة وحشة ليه تفكر كده تقول يا سلام لما جده ده يبقى معايا في السما حد طايل عينك شريرة لأني أنا صالح بقى أنا فرحان عرفت أجيبه على آخر حياته أنت متغاظ عشان ياخد معاك السما وأنت كنت عاوز وهلك لو بتحبه زي كنت تفرح أوي إن إحنا لحقناه على الآخر وخد نفس الأجر الأجر هنا الواحد الموحد هو الملكوت المثل ده مش بيتكلم عن مراكز السماء بيتكلم عن الأجر السماوي فإن الدينار الموحد معناه حتى اللي جم على الآخر زي اللص اليمين برضه ياخدوا الأجر إنما هنا فكرة نهاية اليوم كأيام الأجير في تعبير سفر أيوب يقول إن كانت أيامه محدودة وعدد أشهره عندك وقد عينت أجله دي في حتة تاني أيوب 14 بالمرة ناخد كذا حتة من أيوب يا رب انت عارف عمر البني ادم ايامه محدوده عندك عندنا احنا مش عارفين بس عنده معروف وقد عينت اجله فلا يتجاوزه محدش فينا هيقدر يتخطى العمر اللي مكتوب له فاقصر عنه ليستريح يعني قصرها يا رب قصرها خلينا نرتاح الى ان يصر كالاجير بانتهاء يومه نفس التشبيه اللي جه في ايوب 7 جه في ايوب 14 إلى أن يصر كالأجير بانتهاء يومه هكذا يقترب الإبرار من لحظة النهاية تلاقيه كأجير مسرور بانتهاء يوم أنا أذكر رحت ناولت واحد كان بيطلع معانا مؤتمرات كتير وبعدين جاله حاجة كنا عارفين إنه فاضل له ساعات فرحت له المستشفى كنت بحبه أوي كان راجل يعني نقي كده وتقي وكان ما بيفوتش مؤتمر وبعدين فرح قوي بقى ان انا جاي اناوله وهو فاهم وانا فاهم انه خلاص يعني ما هي الا ساعات جاله حاجه يعني ملهاش علاج في مصر وصعب انقاذها يعني آه زي انفجار في الاورطه حاجه كده يعني مش سهله فلقيت وشه منور وفرحان جدا فرحان قوي يعني موقف نادر الواحد يشوفه فرحان اكتر من فرحته في اي خدمه خدمها ولا في اي مؤتمر ولا في مع اولاده مبتهج وهو فاهم كويس قوي الحاله وعارف وفعلا بعد ثلاث اربع ساعات جالي الخبر لكن اتناول وكان مركز جدا وكان فرحان وصلي لي وسلم على يوم حسيت هي دي الناس اللي فاهمه دي الناس هي دول المسيحيين بجد اللي فاهمين يعني ايه كانتهاء يومه خلاص يصر كالاجير بانتهاء يومه فرحان قوي انه خلاص عرف اخرته فأشعياء 40 يقول هو ذا السيد الرب قوة يأتي وذراعه تحكم له هو ذا أجرته معه أدي نفس المعنى شوفوا جايين في حتة تاني يعني ربنا هيطلع الأجرة فاللي راح يقبض الأجرة ده مبسوط جدا أجرته معه وعملته قدامه يعني معاه الكيس اللي إيه هيوزع منه بقى على العمال قدامه ماشي قدامه فاللي داخل يقبض الأجرة ده فرحان نفس المعنى جه في رؤية 22 أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله شوف لما يكون واحد خدم ربنا كتير وجاهد مع خطاياه كتير واحتمل التجارب كتير وكل ده ما خدش عليه أجر كل ده عمال يتخزن له في السماء وبعدين بقى ايه يجي يقبض الاجره بقى يفاجأ برصيد ضخم بقى كنز في السماء مستنيه تبقى قد ايه اللحظه دي جميله بالنسبه له مفرحه يقول الخليقه نفسها ايضا ستعتق من عبوديه الفساد اللي احنا فيه ده اسمه عبوديه الفساد ماسكين فيه ليه متشعبطين في الدنيا ليه خايفين عليها تخلص ليه دي اسمها عبوديه الفساد ده ذل ده احنا في سجن ادي الدنيا اللي الناس بتتخانق عليها ومتشعبطه فيها الخليقة ستعتق ده عتق لما الواحد يطلع من سجن الجسد وسجن الدنيا يبقى فعلا زي إفراج اللي راح السجن مثلا يجي خبر إفراج لواحد بقاله سنين قد إيه يبقى خبر مفرح جدا براءة إلى حرية مجد أولاد الله تشبيه التاني الشمس والظل كما يتشوق العبد إلى الظل وكما يترجى الأجير أجرته يتشوق العبد إلى الظل يعني إيه افتكروا دايما عمرنا على الأرض زي الجو بتاع النهاردة كده يعني إيه ماشي في صحراء والشمس خبط على دماغك مهما كانت الأيام حتى في الفسحة حتى في الأجازات حتى هي شمس على برضه يعني لا يخلو الأمر من مشاكل من هموم من أفكار من متاعب من طبيعة الحياة على الأرض كده الشمس بتنقح تبقى نفسك تلاقي حته ضله الضله دي في السماء الضله دي لما يخلص العمر فكما يتشوق العبد الى الظل هل عندك اشواق الى الظل الابدي لما تقول تحت جناحيه اتظلل او اعتصم تدخل تحط راسك في حضن ربنا كده تقول له ايه الضله ايه التكييف ده بقى ده احنا كنا مشويين تحت يقول كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين تحت ظله اشتهيت أن أجلس أحد معانيها السماء تحت ظله اشتهيت أن أجلس دي شهوة الخروج من الجسد هي طبعا بتتفهم شهوة الخلوة وشهوة التأمل وشهوة التناول إنما كمان معناها شهوة الخروج تحت ظله اشتهيت أن أجلس أطلع من الشمس اللي أنا فيها وأحط راسي في الضلة بتاعته وثمرته الأبدية بقى شجرة الحياة حلوة لحلقي أدوق طعم الأبدية بقى اللي إيه مفيش مفيش مثيل ليه أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى أين تربض عند الظهيرة إحنا في الظهيرة حياتنا على الأرض ظهيرة يعني دنيا ظهر ظهر مصري شديد لماذا أكون كمقنع عند قطعان أصحابك قطعان الأصحاب في الضلة كلهم يعني إيه بصوا بقى كل اللي سبقونا حبايبنا وقرايبنا القديسين اللي سبقونا كلهم في الضله دلوقتي دول قطعان الاصحاب فبتقول له هفضل انا غريبه انا اللي مرميه في الشمس امتى اجي في الضله واقعد جنبكم كده واسمعكم بتحكوا بقى في السماء ونقعد القعده الجميله اللي ملهاش اخر فايوب 14 برضه ياكد على نفس التفسير او التشبيه يقول ايه الانسان مولود المراه قليل الايام وشبعان تعبا يخرج كالزهر ثم ينحسم ويبرح كالظل ولا يقف يعني ايه تشبيه مشا... مقارب شويه يعني ايه عارفين الضله الضله مسافه ما الشمس تتكسر تلاقي الضله ايه انكمشت خالص وراحت لان الضله مرتبطه بالشمس مش كده فيبرح كالظل ولا يقف تيجي بعد الظهر تدور على الضله بتاعتك مفيش ضله خلاص ما خلص اليوم الضلة دي لما يكون في شمس فوق رأسك إنما حتى الضلة بتخلص لأننا نحن من أمس ولا نعلم لأن أيامنا على الأرض ظل هما معنيين مت يعني مكملين لبعض يا إما العمر شمس عنيفة ومشتاق للضلة يا إما العمر ده مجرد ضلة هتخلص بانتهاء الشمس المعنيين يورونا قد إيه الحكاية بتمشي بسرعة تشبيه ثالث الوشيعة يقول أيامي أسرع من الوشيعة الوشيعة المكوك المكوك في نول النساج وتنتهي بغير رجاء في حد فيكم بيقدر يأجل يوم يوم يعني نقول ايه ما بلاش بكرة يجي مثلا مش في ايدينا هيجي غصب عنك ينفع نأجل الأسبوع الجاي يعني نقعد من هنا للاسبوع الجاي شهر مثلا كلام تخاريف يعني لانه هيمشي غصب عنك تنام تصحى تشتغل تاكل ما تك- تاكلش هي المكوك شغال وبيجري كده كده الدنيا بتجري بسرعة جدا والأيام بت- بتجري بتسابقنا عشان كده يقول الأيام شريرة لأنها ناس كتيرة فجأة لقت الله ده العمر قرب يخلص فجأة يقول لك ده أنا امبارح كنت صغير أيوة ما هو امبارح ده من 30 40 سنة بس هو هو ده نظام الدنيا كده والحمد لله إنه كده يقول من أجل الأبرار تقصر تلك الأيام يعني ده لو- من رحمة ربنا على أولاده ومن حبه في أولاده بيستعجل الراحة ما بيطولش تنتهي بغير رجاء ده هو بقى شايفها انه كده كده هتخلص اذكر انما حياتي هي ريح لا تعود ترى خيرا يعني انا في الدنيا مش مستني خير كتير مش مستني راحة مش مستني نجاح كبير مش هو ده لا انا عاوز حاجة اكبر من كده من هنا يقول في افسس خمسة مفتدين الوقت لان الايام شرير الحق الساعة اللي تقضيها صلاة ولا خلوة ولا قراية ده رصيد للثمن استغل وقتك كويس الأيام هتجري مش هتعرف تفرملها الساعة اللي راحت ما تتعوضش لو دفعت مليارات الساعة اللي خلصت ما تقدرش تجيبها هتقولي عالم من العلماء يقدر يعيشك يوم من امبارح مهما دفعت له مش ممكن طب مش خسارة من الأيام الشريرة ما تقدرش تعوضها يبقى افتدي الوقت قدر قيمة الوقت والعمر يقول الوقت منذ الآن مقصر مقصر يعني قصير بالبلدي كده يعني الوقت من هنا ورايح قصير قصير قوي واللي سبقونا عارفين كده بس للأسف الدنيا بتخدع وتدي إيحاء كده إنه لسه بدري لسه بدري فين لما تكتشف إنه قصير قوي بعد قليل جدا شوف التعبير ده بتاع بولس الرسول سيأتي الآتي ولا يبطل يعني لما ربنا يفرحنا كلنا يبقى لنا نصيب في السماء نبص على اللي عشناه ده ونقول ده عدى هوا ده اللي فعلا خلصت بسرعة جدا واحنا فيها دلوقتي يا بطيئة ولسه يوم ورا يوم لو خدت لك ليلة من ليالي أيوب دي تلاقي الساعة بطيئة ومملة إنما لما تخلص تلاقيها بعد قليل جدا يأتي الآتي ولا يبطل لا تشبيه آخر نفخ قد زبت لا إلى الأبد أحيا كف عني لأن أيامي نفخة تصور عمر الإنسان لما يبقى خلص العمر يعني أدي البني آدم إحساسه إيه ده ما خدتش وقت وفي نفس الوقت تقدر تجيب الهواء اللي طلع ده تاني ما خلاص ما تمسكوش ما يتمسكش فتشبيه جميل برضه أيامي نفخة بطريقة تانية يقولها معلمنا يعقوب أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد ما هي حياتكم أنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل أي بخار يفضل شوية وبعدين تبص عليه تلاقي خلاص راح راح فين ما عرفش أو راح وخلاص من ضمن على فكرة المعاني اللطيفة اللي ممكن ناخدها من البخور ممكن نفكر في المعنى ده يعني لما تقعد تبص بص للعيال ايه تفضل تتابع البخور بلاحظ كده في القداسات الاطفال لزاز قوي مع البخور يا يمسكوا البخور يقعدوا يلعبوا معاه يا اما يفضلوا باصين عليه لغايه ما ايه هيروح فين والاتنين على فكره مليانين معاني النظرتين دول مليانين معاني روحيه لما الطفل يحاول يمسك البخور ما يتمسكش هي دي العمر العمر ما بيتمسكش ولما يفضل يبص عليه يلاقيه هو راح فين هي نفس المعنى برضه انه ما تعرفش راح فين خلص وخلاص بخار يظهر قليلا ثم يضمحل فالاطفال يفهموها واحنا مش فاهمين كف عن الانسان الذي في انفه نسمه لانه ماذا يحسب يعني البني ادم ده مجرد نفخه طلعت نفخه دخلت وخلاص تشبيه اخر اسرع من عداء ايامي اسرع من عداء تفر بالرغم ان هو متألم وايامه بطيئه انما هو فاهم لانه راجل روحاني قال الايام هتجري بسرعه العداء اللي هم اللي بيتسابقوا في الماراثون دول اللي بيجروا بسرعه جدا اللي بيجري فبيقول ايامي اسرع من عداء لو كان عندهم تشبيع زمان إذ كانوا قالوا العربيات والقطر وال... لكن هو عاوز يشوف حاجه سريعه قوي فما كانش عندهم غير اسرع ناس تمر مع سفن البرد كنسر كنسر ينقض الى قنصه النسر يقولوا اسرع طير بالذات لما يشوف فريسه ينزل زي السهم كده بسرعه غريبه جدا النسر من ميزاته السرعه الغريبه في الطيران اسرع من الطيارات في وقت بالذات لما يشوف فريسه فهو حاسس العمر بيعمل كتف بسرعه جدا ينقض, ينقض الى قنص الكلام ده يضايق قوي لو الواحد ماسك في الدنيا والكلام ده يفرح قوي لو الواحد مش ماسك في الدنيا مش كده انا فاكر سفر الجامعه كل شويه كنت اقول الكلمه دي اللي ماسك في الدنيا اللي انا بقوله ده يغيظه ومش هيجي مؤتمرات تاني انما اللي مش ماسك في الدنيا الكلام ده ما يغيظوش الكلام ده يفرحه يا سلام اذا كانت تخلص على خير يا رب تخلص مفيش مشكله كلمة تاني في المزمور تقول إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة يعني إيه؟ يعني يا رب عرفني قد إيه عمري قصير الإحصاء يعني العدد لما اكتشف انه الايام دي دي طلعت قصيره قوي نؤتى قلب حكمه الحكيم هو من يدرك دائما ان العمر قصير الحكيم هو اللي عارف قيمه كل دقيقه ده حكيم اديني قلب حكيم يا رب يدرك ان الحياه قصيره قوي اقول يا الهي لا تقبضني في نصف ايام اديني فرصه اكمل توبتي معناها كده ما تاخدنيش نص عمر لانه انا محتاج النص التاني استعد فيه فلا تقبضني في نصف ايامي يعني ما تاخدنيش وانا مش جاهز انا عاوز النص التاني اللي بحضر نفسي فيه الى ظهر الدهور سنوك يعني ايه اديني حته صغيره قوي من الابديه بتاعتك على هنا في العمر ضفها على عمري عشان بس ايه اجهز للسماء انما احنا قاعدين مع بعض كتير بعد كده النهارده بس اديني كام يوم زياده بس الحق اخد بالي بنفس المعنى يقول في يعقوب أربعة أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد ما هي حياتكم بخار يظهر ثم يضمحل عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا احتمال إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك تشبيه آخر دي كل دي تشبيهات النوم السعيد يقول ايه بالنسبه لايوم طبعا دي كانت احلى نومه بيستناها كل ليله يستناها يقول يا ريت انام بجد وما اصحاش من كتر يعني احساسه بالتعب الانسان يضطجع ولا يقوم بيقولها بلذه كده يا بخت اللي بيعرف ينام وما يصحاش وده التعبير اللي مقصود في المزمور يعطي احبائه نوما الناس فاكره انه ايه يعني الايه دي ممكن تتعمل بالمهدئات يعني لا ده هو ما يقصدش كده يعني حبايب ربنا هديه هي جت منها كلمه عطيه هنا يعطي حبايبه مكافاه النوم الابدي فاهمين ازاي فحبيبه الغالي عليه قوي يقول له يلا يا عم النهارده بقى تنام بقى كفايه عليك صحيان فيدخل الى عطيه هذا النوم السعيد فيضطجع ولا يقوم يقوم بقى على صوت المسيح يوم القيامه لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات شوفوا التعبير ده في منتهى الدقة ليه مش هيصحى غير لما السماء دي تتغير لأن يوم القيامة السماء والأرض تزول تيجي سماء جديدة وأرض جديدة فمش هيصحى غير لما المنظر ده يتغير لا الأرض دي ولا السماء دي يصحى يوم القيامة يقول له لا بص بقى الأرض الجديدة دي والسماء الجديدة دي والعالم الجديد ده كله ولا ينتبهون من نومهم الدنيا تخبط ترزع المنبهات تزن لا خلاص بقى كل الهوسة دي ما تصحيهوش بقى هو فرحان ونايم نوم عميق مش هيصحى منه بالدوشة دي يقول لماذا لا تغفر ذنبي ولا تزيل اسمي لأني الآن أضطجع في التراب تطلبني فلا أكون يعني لو بس تريحني وتسيبني أنام وإيه ساعتها يعني يقف الألم بتاعي هو بقى بيحسد الناس اللي, اللي سبقوا بيحسدهم في أيوب ثلاثة قاعد يغير من اللي سبقوه بيغير بجد قاعد قال كتير شعر في الحتة دي قال لك هناك يكف المنافقون عن الشغب يعني في عالم ما بعد هذه الحياة ما تلاقيش بقى كلام نفاق بقى وكلام رياء خلاص ما عادش الحاجات هناك يستريح المتعبون المنافق يبطل نفاق والتعبان يبطل تعب الأسرى يطمئنون جميعا لا يسمعون صوت المسخر يعني يتصور واحد بيسخرك وبيذلك وبيعذبك كل يوم براحته بقى بعد كده اما الواحد يحط راسه ما يقدرش عليه الشيطان يقدر عليك بعد ما تمشي ولا يقدرش عليك خلاص نفسك في ايد ربنا الصغير كما الكبير هناك العبد حر من سيده كلمة حلوة قوي هناك العبد حر من سيده يعني ما كان يتسيد عليك رئيس هذا العالم اللي بيعذبك تتحرر منه تماما لا الجسد ده بقى سيدك ولا الساعة اللي في ايدك سيدك ولا رأي الناس سيدك ولا الشيطان خلاص انت حر تماما من كل ده قال هذا بعد ذلك قال لهم لعازر حبيبنا قد نام على فكرة في ارتباط بين كلمة حبيبنا ونام عاوز يقول ده انا اديته هدية يا ولاد لما قلت له نام يا حبيبي نام يا حبيبي نام كفاية عليك وجع كنت تعبان فقلت لهم ينام طب نروح نصحيه عشان خاطركم اوريكم بروفا من يوم القيامة يعني عشان تعرفوا ان الحكاية ينام وبكرة نصحيك أنا أذهب لأوقظه أنا اضطجعت ونمت استيقظت لأن الرب يعضدني يعني كل اللي بينام عنده رجاء طبعا هيصحى على صوت ربنا يقول لا باطل لكم أن تبكروا إلى القيام مؤخرين الجلوس آكلين خبز الأتعاب عاوز إيه بحسها كده المزمور ده بيتكلم عن الربكة وال, وال... الدوامه اللي احنا فيها وتصحى بدري وتنام متاخر وتاكل لقمه وانت تعبان و... جري جري جري يعطي احبائه نوما فين النومة الهادية الجميلة يعني اللي تاخدها من ايد ربنا فنهاية الجري والهري ده كله نومة سعيدة في حضن ربنا معنى آخر من تشبيهات اليوم الأخ... النهاية تسليم الروح فأيوب ثلاثة يقول إيه لماذا لم أمت من الرحم ده لسه اللمازات ليها قصة إنما واحدة من اللمازات تساؤلات اللي مالية السفر ليه ما خدتنيش وأنا في بطن أمي ما كنتش شفت الغلب ده كله طبعا الإجابة دلوقتي واضحة ما كنتش هتبقى قديس عظيم في السماء كانش هيبقى لك دالة ما كنتش هتتمتع بولادك حواليك في السماء ما كناش هنقعد القعدة دي نحكي عنك يا سي أيوب انت فاكر انك اتظلمت انك عشت لا ده انت كسبت كتير قوي بس وقتها بيقول يا ريتني مت وانا لسه ما اكتملش نموي في بطن امي لماذا لم امت من الرحم عندما خرجت من البطن لماذا لم اسلم الروح اذا كلمه سلم الروح دي قديمه قوي ومفهومه عند الاباء القدامى اذا الموت في كل الكتاب معناه ايه ان الروح تتسلم لصاحبها فاهمين ازاي في جامعة 12 يقول ايه يعود التراب الى التراب الذي اخذ منه وتعود الروح الى الله الذي اعطاها انت معاك روحك دلوقتي دي امانة هتسلمها هتردها هترجعها زي ما هترجعوا المفاتيح بكرة لاصحاب المكان فانت بتسلم روحك يا ترى مسلمها شكلها ايه بقى روحك دي فعصت فيها وبوظت فيها وشوهت فيها ولا جملت فيها وشيكت فيها ومرجعها حلوة زينة الروح مرجعها شكلها ايه الروح دي اللي اداها لك ربنا ربنا حط روحه فيك واداك روح انسانية جميلة نقية وانت طفل عملت فيها ايه مالك عبرتها كده طب ما تلحق تعمل حاجة قبل ما تسلمها فده معنى جميل قوي انه لحظة الموت ما هي الا ببساطة تسليم الروح حتى ربنا يسوع قيل عنه ايه سلم الروح في يديك استودع روحي وسلم الروح ادي الموضوع ببساطة حاجة ما تخوفش لماذا لم أسلم الروح فأيوب 14 يقول أما الرجل فيموت ويبلى الإنسان يسلم الروح فأين هو خلاص من غير روح ما بقاش ده الإنسان بجد قد تنفذ المياه من البحر والنهر ينشف ويجف والإنسان يضطجع ولا يقوم لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم ليتك تواريني في الهاوي تصوروا واحد بيشتاق للموت من العهد القديم وهو عارف انها هاوية كم وكم احنا اللي عارفين انها فردوس يعني شوفوا الاباء الاوائل اختاروا الهاوية عن الحياة على الارض من كتر التعب طب احنا اللي شايفين الفردوس بقى قد ايه اشتهاقنا واشتياقنا يبقى للحياة الأخرى وتخفيني إلى أن ينصرف غضبك وتعين لي أجلا فتذكرني عشان كده الكلمة بتاعت تطلق عبدك هنا خلي بالكم إطلاق العبد هنا مش مقصود الجسد الجسد هيروح فين ما هينزل لتحت هيقعد على التراب إنما تطلق عبدك يعني تطلق نفس عبدك روح عبدك بسلام عيناي أبصرت خلاص آخر حاجة فعلا تعبير الآخرة كلمة الآخرة جت في كلمات أيوب يقول إن تكن أو أو أولك أولك يعني صغيرة فآخرتك تكثر جدا أولنا صغير أوي يعني إيه أنت على الأرض إنسان صغير أوي محدود أوي ضعيف أوي عمرك قصير أوي إمكانياتك محدودة أوي فأنت أولك صغير إنما آخرتك كثيرة جدا مش بس في الزمن على فكرة في الإمكانيات احنا ما نقدرش نتخيل الجسد الممجد انما عارفين انه فرق كبير قوي بين الحياة اللي احنا عايشينها والحياة الأبدية لما وصفها بولس الرسول فرق البذرة عن الشجرة فرق كبير قوي مع ان هي نفس الامتداد الطبيعي بذرة عملت شجرة بس دي بتاع قد كده تانية شجرة ضخمة قد كده فإن تكن أولك أولاك صغيرة فآخرتك تكثر جدا ما تزعلش إنك صغير إمكانيات وصحة وعمر ده الأول بس الآخر لا كتير أوي يقول سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بزارهم دي حياتنا على الأرض يعودون بالفرح يوم القيامة حاملين حصادهم الأجر السماوي بقى يبقوا فرحانين بيه يقول قبل أن أذهب ولا أعود إلى أرض ظلمة وظل الموت برضو نفس التسميات يقول أنا همشي ومش هرجع أذهب ولا أعود إذا مضت سنون قليلة أسلك في طريق لا أعود منها يبقى أنت كده إيه ماشي في سكة مش هترجع منها بس سكة حلوة أوي مش محتاج ترجع روح انتلفت كل دي تعبيرات عن الموت أيوب مليان أسرار عن الموت أيام انطفأت إنما القبور لي ايام انطفأت زي ايه عمالين يطفوا يطفوا يطفوا في انوار فاضل ايه شمعتين كده وخلاص انا ذاهب في طريق الارض كلها حكايه اذهب ولا اعود دي وكن رجلا كان ده وداع الابرار بقى يجي لابنه كده او تلميذه يقول له يا ابني انا ماشي في السكه اللي ملهاش وان واي طريق الارض كلها هو حد قعد ما كل القديسين كل اللي قبلنا مشوا مشوا مستنينا لكن ما بيرجعوش فدي سكة واحدة طريق الأرض كلها خايف منها ليه كما كان هكذا يكون أضطجع مع أبائي فتحملني من مصر ده كان مين اللي بيتكلم كان يعقوب بيكلم يوسف قال له بص يا ابني أنا هنام أنا ما بقتش خايف أنا حصل أبويا إسحاق وجد إبراهيم ومراتي رحيله أنا أضطجع مع أبائي بس خدني من مصر حتى تراب مصر بلاش عاوز تحطني جنب تراب أبويا وجدي تدفني في مقبرتهم فقال انا افعل بحسب قولك حاضر اخر خبر حلو بقى بعد ان يفنى جلدي هذا وبدون جسدي ارى الله من اجمل ايات سفر ايوب من اجمل الايات اللي نفسي تحفظوها تفكروا فيها بعد ان يفنى جلدي هذا طبعا جلده ده يا عيني ما فيهوش حته سليمه فقال معلش خليه يخلص بعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله قال ده اللي معطلني أشوفه أنا بحاول أشوفه طول عمري وعاوز أتمتع بجماله بس ده معطلني فأنا نفسي أقلعه لأنه أول ما ده يفنى أرى الله يبقى أيوب كان يشتهي اللحظة ليس فقط تخلصا من آلامه لكن شهوة رؤية ربنا فاللي بيحب ربنا قوي طبعا ليشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا يقول أنتم الآن عندكم حزن ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد ينزع فرحكم منكم هم سينظرون وجهه ده وعد واسمه ولا يكون ليل هناك ولا سراج ولا نور شمس الرب ينير عليهم في سفر العدد يقول أراه ولكن ليس الآن دي تنطبق علينا احنا شايفينه بس الصورة ايه ما مغيمة خالص مش شايفينه كويس لكن ليس الآن لينا يوم نشوفه بقى إيه عيانا بيانا واضحا أبصره ولكن ليس قريبا لما يعطى لشقي النور وحياة لمر النفس الذين ينتظرون الموت وليس هو ويحفرون عليه أكثر من الكنوز شايفين الآية دي الإنسان لو حاسس بمرارة العيش على الأرض يحفرون عليه أكثر من الكنوز يشتاق للحظة دي أكثر من الكنز المسرورين إلى أن يبتهجوا يعني إيه أنت فرحان لأنك مستني المسيح وتفرح قوي قوي لما تيجي اللحظة دي المسرورين إلى أن يبتهجوا يعني الحكاية كلها فرح مجرد خبر الأبدية ده مفرح من دلوقتي وإحنا لسه معكوكين في الدنيا وتعبانين مسرورين على رجاء إلى أن يبتهجوا بالخروج من الجسد عندما يبته... يجدون قبرا يعني كل الفرح بقى لما إيه يلاقوا المكان اللي يحطوا راسهم فيه لا فهنا من هنا يقول بقى معلمنا بولس اني محصور من الاثنين انا كده كده مبسوط مبسوط مع ربنا دلوقتي وهبقى مبسوط اكتر لما اكون معاه في السماء محصور من الاثنين ولكن لي اشتهى ان انطلق اكون مع المسيح ذاك افضل جدا لالهنا كل مجد وكرامه الابد امين